والحلقتين اللي فاتوا على وجه الخصوص اتكلمنا عن رحلة السعداء وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في الجنة وأن يجعلنا ممن يفوزون برحلة السعداء ومن النهاردة هنتكلم لمدة حلقة أو حلقتين الله أعلم يعني أنتم ورزقكم إن شاء الله هنتكلم عن رحلة الأشقياء ربنا يعني لا يجعلنا يعني من هؤلاء الأشقياء وأن يهدي جميع مرضى وأن يهدي جميع عصاة المسلمين وأن يجعلهم جميعا أيضا من السعداء احنا بنتمنى لكل المسلمين الخير بفضل الله سبحانه وتعالى هنتكلم من النهاردة عن رحلة الأشقياء لكن الحقيقة جاني سؤالين الأسبوع اللي فات دوت كانوا سؤالين في غاية الأهمية لما قلنا هنتكلم احنا اتكلمنا عن رحلة السعداء وقلنا هنتكلم عن رحلة الأشقياء فجاني سؤالين سؤالين في غاية الأهمية السؤال الأولاني هو أنا مسير ولا مخير؟ سؤال مهم الحقيقة جدا جدا وعايزين نبدأ بيه النهاردة إن شاء الله والسؤال الثاني طب ما دام ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك ناس هيخشوا الجنة وناس هيخشوا النار ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين يعني بالبلدي كده ده ده قول السائل يعني بالبلدي كده ربنا كتب علي الشقاء فلماذا يظلمني ويعذبني حاشا لله حاشا لله سبحانه وتعالى أن يظلم أحدا أو أن يعذب أحدا بغير جريرة أو غير ذنب فعله عشان نوضح المسألتين دولت لازم نرد عليهم الأول قبل ما نتكلم عن رحلة الأشقياء عشان احنا بنتكلم عن رحلة الأشقياء ما يجيش واحد يقول ايه يا حرام طب وذنبهم ايه طب مش حرام يتعمل فيهم كده يعني زي واحد أحد المشايخ بيتكلم معاه عن إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن عن وصف خزنة النار قال عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون فقال له يا أخي يعني مش للدرجة دي يعني ويعني إحنا خلاص للدرجة دي يعني مش هنصعب على الملائكة ده إحنا أول ما هنتضرب يعني هيشوفونا كده وإحنا متبهدلين هنصعب عليهم قال له الكلام ده صح لكن الملائكة اللي ربنا مخصصهم لعذاب هؤلاء العصاة أو المجرمين دولت نازع من قلوبهم الرحمة فخلاهم غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون هو ربنا خالقهم للمهمة ديت فهم مؤهلين لتنفيذ المهمة ديت بلا تردد ولا تلعثم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون تعالوا نجاوب على السؤالين دولت بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم أول حاجة أنا مسير ولا مخير طب والله سؤال مهم قوي وسؤال جميل وحلو هو صحيح هو أنا مسير حضرتك وحضرتك هو أنا مسير ولا مخير يعني أنا بتصرف في حياتي كده بمزاجي ولا غصب عني وما دمت أنا داخل النار يبقى داخلها غصب عني يبقى أنا كده اتظلمت مش تعرض الناس بيقولوا كده لا يا حبيب قلبي أنت مسير مخير لا ربنا يبارك فيك احنا مش عايزين ألغاز احنا عايزين كلام واضح والله العظيم كلام واضح أنت مسير مخير يعني ايه مسير مخير يعني أنا أبيض وأسود أه أبيض وأسود يعني أنا بمب وكرهات آه الاتنين مع بعض إزاي طيب هقول لك حاجة أنت مسير في بعض الأشياء ومخير في بعض الأشياء سؤال مهم جدا جدا وانتبه معايا واسمع بأذني قلبك أنت مسير مخير وليك مشيئة والله عز وجل له مشيئة لكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب قال جل في علاه وما تشاءون إلا أن يشاء الله خد بالك طب انا مسير في ايه ومخير في ايه وضح لي المساله اكتر هوضح لك طبعا بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم انت مسير في الامر القدري الكوني يعني ايه القدر الكوني عروستي مش فاهم هقول لك يعني ايه امر قدري كوني يعني حضرتك اتولدت صح كده هل حضرتك اخترت هتتولد امتى لا اخترت هتتولد ذكر ولا انثى برضه لا اخترت هتتولد ابيض ولا اسود لا طويل ولا قصير جميل ولا مش جميل أمك وأبوك هيبقوا مين بالظبط أنت ما اخترتش الحاجات ديت فأنت في الأمور القدرية الكونية أنت مسير مالكش فيها أي إرادة ولذلك لا تلام عليها يعني لا تلام على ان حضرتك مش عينيك زرقاء وشعرك اصفر وامور وحلو وستايل وجميل ليه لان ربنا اللي خلقك بالخلقه ديت فلا يحاسبكش فما يحاسبكش ابدا على حاجه مالكش ذنب فيها واخد بال حضرتك يعني ولذلك الحديث رواه مسلم أن النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم لأن مالكش يد في الثلاثة ما فيش حد في الدنيا قال بص بقى خلاص أنا قررت أكون أغنى واحد في العالم مش بإيدك ممكن تسعى وتجتهد وتعمل وتبقى أفقر واحد في العالم وممكن غيرك يعني قاعد كده وحاطط ايديه على خده كده ومريح العظمتين ومروق الاناني واخد بال حضرتك وتلاقي الفلوس جايه له من كل ناحيه حاجات كده دي كلها اقدار ربنا سبحانه وتعالى يبقى اذا انت ما اخترتش عشان كده عشان انت ما اخترتش الامور الثلاثه ديت وما لكش يد فيهم الله لا يحاسبك عليها لكن يحاسبك على الحاجه اللي بايدك بقى ان الله لا ينظر الى صوركم شكلك يعني ولا الى اجسامكم قوتك واخد بالك ولا الى اموالكم وانما ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم هتقول لي بس القلوب ديت بيد الله سبحانه وتعالى وبين اصبعين من اصابع الرحمن اقول لك ايوه صح لكن انت لما تاخد بالاسباب ومن يؤمن بالله يهدي قلبه خد بالك من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا يبقى انت لما تاخد بالاسباب ربنا يهدي قلبك وبعدين لما قلبك انت تحفظ قلبك ده من الغل والضغينه والحسد والغيبه وال- والنميمه وكل الاشياء والامراض القلبيه دي كلها دي بايدك بايدك ان انت ما تكرهش الناس صح ولا لا بايدك ان انت ما تحقدش على حد بايدك ربنا ما اجبركش على الحقد صح كده ولا لا كلام واضح بايدك ان انت ما تكونش حسود بايدك ان انت ما تكونش لئيم بيس ما تكونش انسان اناني ما تكونش انسان عندك كده آه، يعني صفات وحشه قلبيه بايدك الحاجات ديت صح ولا لا بايدك ان انت تنظف نفسك وتسال ربنا يا رب اسلل سخيمه قلبي يا رب آه، نظف قلبي يا رب آه، زدني ايمانا يا رب جدد الايمان في قلبي تطلب من ربنا سبحانه وتعالى وربنا قادر ان هو يكرمك في كل هذه الاشياء عشان كده المولى عز وجل ما يحاسبكش على ان شكلك حلو ولا لا ما يحاسبكش على انك انت حضرتك آه، يعني جسمك قوي ولا ضعيف مريض ولا صحيح ما يحاسبكش على ان انت غني او فقير وانما يحاسبك على انك انت قلبك كان نظيف وسليم ولا لا يحاسبك على ان حضرتك آه، كنت بتحب الخير للناس ولا بتكره الخير وبتحاربهم ولا لا يحاسبك على انك انت ما كنتش بتصلي او ما كنتش محجبه ولا لا ولكن ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم يبقى الامر القدري الكوني انت مسير فيه حدش فينا اختار امه ولا اختار ابوه ولا اختار انه يبقى ابيض ولا اسود ولا جميل ولا مش جميل ولا عينيه خضر ولا زرقاء ولا آه، يبقى تخين ولا رفيع ما اختارش الامور دي فلا تحاسب عليها انت مسير في هذا الامر امال إيه الامر ايه الامر اللي انا مخير فيه الامر القدري الشرعي الشرعي يعني ايه القدر الشرعي اللي هو افعل ولا تفعل التكاليف والنواهي الاشياء اللي ربنا فرضها علينا والأش- والاشياء اللي ربنا حرمها علينا ربنا امرك بانك تصلي افعل واقيموا الصلاه آه، امرك انك تحج آه، اذا كنت مستطيع امرك ان انت تصوم اذا كنت تقدر وما انتش مريض امرك وامرك بأ- باوامر كتيره جدا فده امر الامر ده انت مخير فيه هل في انسان ممكن يقول يا جماعه انا عايز اوضح لكم المساله عشان تبقى بسيطه اكتر مما تتخيل عشان ما يجي حد يسالك انا مسير ولا مخير تبقى عندك الاجابه وتعرف ترد عليه يعني اديك مثال هل في حد في الدنيا يقدر يقول حاشا لله طبعا ان ربنا حرمني من الصلاة أو منعني إن أنا أصلي؟ هل في واحدة ممكن تقول ربنا منعني من الحجاب؟ هل في واحد ممكن يقول ربنا منعني من بر الوالدين؟ يعني أنا أنا مجبر على هذا أنا مصير في هذا؟ لو قال كده يبقى كذاب ويبقى بيفتري على ربنا سبحانه وتعالى صح ولا لا؟ لا ده ربنا ساب لك الحرية مش ساب لك حرية معنى ما تصليش براحتك لا ساب لك حريه الاختيار عايز طريق الجنه يلا خش بيت ربنا صلي اسجد لربنا واسجد واقترب صوم بر الوالدين اكرم اليتامى خلي عندك خلق حسن خليك صادق خليك وفي خليك امين خليك انسان كويس عيش محترم واخد بالك دي امور ربنا تركها لك تعملها وبايدك برضو انت تقول انا لا هصلي ولا هصوم ولا هكون انسان خلوق ولا هكون امين ولا هكون صادق ولا هكون عندي وفاء ولا هب- هبر امي وابويا ولا هعمل اي حاجه وكل الشر اللي في الدنيا هعمله بايدك براحتك فانت مخير هل ربنا اجبرك انك تعمل ال- الشر ده طبعا لا حاشا لله هل ربنا سبحانه وتعالى قال لك ما تصليش طبعا لا ده ربنا بيقول لك ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما يبقى في الأمر القدر الشرعي أنت مخير ولك مشيئة تصلي أو ما تصليش تتحجبي أو ما تتحجبيش بس الحساب في الآخرة الحساب في الآخرة وفي الدنيا برضه والله في بعض الذنوب بتحاسب عليها في الدنيا واخد بالك بل وما فيش ذنب في الدنيا دي كلها إلا إلا وأنت يعني عياذا بالله تجني مغبة وعاقبة هذا الذنب في الدنيا قبل الآخرة لكن في ذنوب محددة لابد وحتما ولازما يثنى عليك العقوبة إن لم تتب في الدنيا وفي الآخرة منها حقوق الوالدين ومنها الظلم والبغي والعدوان وهذه الأشياء دي كلها إذا فده أول حاجة الحاجة التانية عايز أقولها برضو إن في حاجة من نوعين من القضاء يا جماعة القضاء اسمه قضاء مبرم خدوا بالكم احنا مش عايزين نتوه من بعض اهو قلنا يا جماعة أنا مسير ولا مخير أنت مسير مخير ما هياش الغاز انت مسير في الامر القدري الكوني ما اخترتش ان انت تكون ابيض ما اخترتش امك وابوك ما اخترتش كنت خين ولا كذا ما اخترتش تكون عينيك ملونه ولا مش ملونه دي امور ما حاسبكش ربنا عليها انت مسير فيها والامور ال- ال- الكون الامر القدري الشرع الشرعي انت مخير فيها هتصلي ولا مش هتصلي هتلبسي حجاب ولا لا لكن الحساب عند ربنا سبحانه وتعالى هنقف بين يسالنا عن كل صغيره وكبيره خلصنا من الحته ديت واضحه قوي طيب جميل قوي في نوعين من القضاء في قضاء مبرم وقضاء معلق يعني ايه برضه فهمنا هفهمك بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم يعني ايه قضاء مبرم وقضاء معلق القضاء المبرم اللي هو خلاص مفيش نقاش فيه ولا كلمه خلاص رفعت الاقلام وجفت الصحف في القضاء المبرم ده اللي هو زي ايه اديك مثال بسيط خالص يعني القضاء المبرم ده هو ما كان في أم وهو ما كان في علم الله ان فلان الفلاني دوت هيحصل منه كذا او هيعمل كذا او هيحصل له كذا ده قضاء مبرم القضاء المعلق ما كان في علم الملك في اللوح المحفوظ ما كان في علم الملك ده اللي ربنا قال عنه يمحو الله ما يشاء ويثبت ده الكلام ده فين في اللوح ما كان في علم الملك واخد بالك لكن ايه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب يبقى اللي في ام الكتاب عند الله لا يغير لا تغيير فيه هدي مثال بسيط عشان نوضح المسألة بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه وفي رواية الحاكم فليبر والديه وليصل رحمه آه، في رواية البيهقي عفوا ان النبي عليه السلام بيقول اللي يحب ان ربنا يزود له رزقه ويطول له عمره يصل رحمه وفي رواية يبر والديه ويصل رحمه جميل قوي قول لي طيب زيادة الرزق معروفة حاجة من الاثنين إما بزيادة الرزق نفسه إن ربنا يزود رزقك ويوسع عليك و و وده أمر ملموس في صلة الرحم وفي بر الوالدين بالذات طيب والحاجة الثانية إما إن ربنا يبقى يعطيني نفس الرزق لكن يبارك لي في هذا الرزق يعني أنا كنت باخد مثلا 1000 جنيه فربنا زودهم لي 2000 جنيه يحصل لي ع- أمر معين المرتب بتاعي يرتفع ل 2000 جنيه في واحد تاني هو هو المرتب 1000 جنيه لكن ربنا طرح عليه البركة فبقى ال 1000 جنيه بمقدار 100000 جنيه حلو قوي دوت ايه الزياده في الرزق لكن الزياده في العمر هتتم ازاي دي حاجه بصراحه يعني حاجه تمخل العقل ازاي واحد هيطول عمره هو مش ربنا مقدر العمر اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون امال ازاي العمر يزيد يا جماعه قال لك العمر يزيد ازاي قال لك العمر يزيد بحاجه تانية خالص ايه هي الحاجه الجميله دي يا جماعه اللي العمر يزيد بيها قال لك ان حاجه من الاثنين اما البركه في العمر أو زيادة حقيقية في العمر البركة في العمر تكون إزاي؟ زي البركة في عمر آه، بعض الصالحين أو كتير من الصالحين أو كل الصالحين النبي صلى الله عليه وسلم ربنا رزقه أعظم بركة في العمر إن كل الأمة دي كلها في ميزان حسنات النبي في دعوة آه، يعني وصلت ل 23 سنة في مقابل بي- بدون يعني آه، مقارنة بين الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لكن سيدنا نوح 950 سنة دعوة ألف سنة إلا 50 عام ورغم ذلك لم يسلم معه يعني في أقصى الروايات قالوا 80 واحد في 950 سنة خدت بالك؟ ففي بركة في العمر إن ربنا ييسر لك إنك تعمل خير خد بالك من الحتة ديت إن ربنا ييسر لك إنك تعمل خير في 10 سنين غيرك يعمله في 30 40 سنة هي دي البركة في العمر طيب والزيادة الحقيقية في العمر بقى إزاي؟ قال لك هذا ما يكون في علم الملك أن المولى عز وجل ده القضاء القضاء الإيه؟ قضاء المعلق يعني إيه قضاء معلق؟ يعني قضاء معلق على حاجة إن ربنا يملي للملك فلان ابن فلان لو وصل رحمه يكون عمره سبعين سنة ولو لم يصل رحمه يكون عمره ستين سنة طب الملك هيحتار لا مش هيحتار لأن الله عز وجل يعلم مسبقا أن هذا العبد إذا جاء إلى الدنيا ووصل إلى أن هو كبر وعرف يعني إيه صلة رحم أن هو فعلا هيصل رحمه فعمره سبعين سنة لكن المولى عز وجل جعل في علم الملك أن هذا العبد عمره ما بين الستين إلى السبعين يا إما يبقوا 60 لو ما وصلش الرحم يا إما يبقى السبعين لو وصل رحمه والله يعلم مسبقا أن هذا العبد سيصل رحمه يبقى انتهينا من الإجابة على السؤال المهم جدا جدا جدا أر ولا مخير السؤال الثاني الحقيقة أهم بكتير بكتير وسؤال فظيع يعني سؤال يعني إيه أنت عارف سؤال يعني قسم ظهور ناس كتيرة جدا جدا وقعوا في هذا السؤال إن بعضهم بيقول إيه ما دام ربنا سبحانه وتعالى كتب أهل الجنة وكتب أهل النار وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي طب يبقى إيه الفايدة من العمل ما أنا خلاص اتكتبت عند ربنا إن أنا من أهل النار واضح كلام الناس ده كلام بعض الناس بيقولوا كده فواضح ان انا من اهل النار فخلاص اعمل ليه اشتغل ليه اصلي ليه انا كده كده رايح جهنم فاهم ازاي هتعب نفسي ليه ما كنت ما دمت انا رايح النار اقول لك طيب هو انت الدليل بتاعك ايه قول لي الدليل انا هستدل بثلاث احاديث صحاح اقول لك وانا معاك قول يقول لك الحديث الاولاني رواه احمد بسند صحيح وانا موافقك هو فعلا صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى خلق خلقه في ظلمه خد بالك خد بالك من لفظ الحديث خلق خلقه في ايه في ظلمه فالقى عليهم من نوره فالقى على على الخلق ده كلهم من نور الله سبحانه وتعالى فمن اصابه من ذلك النور يومئذ اهتدى ومن اخطاه ضل طب انا ذنبي ايه في الموضوع ده ربنا خلق خلقه في ظلمه والقى عليهم من نوره في ناس جه عليها من النور ديت وفي ناس ما جاش عليها النور دي اللي جه عليها النور يخش الجنه واللي ما جاش عليهم النور هيخش النار طب احنا ذنبنا في الموضوع ده ليك حق طبعا احنا مالناش ذنب والحديث الثاني الحديث الثاني اللي هو احمد برضه والله بسند صحيح انا مصدقك لان الحديث فعلا صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله خلق ادم عليه السلام ثم اخذ الخلق من ظهره من ظهر مين سيدنا ادم عليه السلام فقال هؤلاء في الجنه ولا ابالي وهؤلاء في النار ولا ابالي ربنا خد من ذريه ادم عليه السلام شوية منهم وضعهم في يده اليمنى وشوية منهم وضعهم في اليد الأخرى فقال هؤلاء في الجنة دولت في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي طب أنا ذنبي إيه؟ إن أنا ما جيتش في اليد اليمنى وجيت في الإيد الأخرى إن أنا أخش النار طب ليه أنا ذنبي إيه؟ فعلا مالكش ذنب وهجاوبك دلوقتي وهتستريح إن شاء الله والحديث الثالث برضه رواه مسلم حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا ربنا خلق خلق للنار وخلق للجنة أنا ذنبي إيه؟ برضه ماليش ذنب ممكن بقى نجاوب وممكن نجاوب بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم حبيب قلبي ربنا سبحانه وتعالى في مسألة أزمنة المقادير هم العلماء قسموا علماء العقيدة قسموا أزمنة المقادير لخمسة مقادير اللي هو التقدير اللي كان قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة والحديث رواه مسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء والتقدير الثاني عند اللي هو التقدير في اللي هو أخذ الميثاق وهم في ظهو- في ظهر أبيهم آدم عليه السلام والتقدير الثالث اللي هو كان التقدير ال- العمري عند عند تكوين الإنسان في في بطن أمه إن أحدكم آه، يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة وأربعين يوما علقة وأربعين يوما مضغة ثم يرسل الله عز وجل ملكا ويأمره بأربع أمره أربع حاجات برزقه وأجله وشقي أو سعيد ده التقدير الايه التقدير العمري والتقدير ال- ال- ال- السنوي اللي هو آه، ان انزلناه في ليله مباركه اللي هو ليله القدر خد بالك آه، فيها مقادير الخلائق بتكتب كلها بتاعه السنه كلها والتقدير اليومي اللي هو كل يوم هو في شأن ده, ده خمسة مقادير لما نيجي نتكلم عن التقدير العمري اللي هو وانت لسه جنين في بطن امك خد بالك 40 يوم نطفة و40 يوم علقة و40 يوم مضغة كملت حبيب قلب 120 يوم في بطن والدتك في اللحظة ديت ينفخ فيك الروح يجي ملك مخصوص ربنا يرسل الملك المخصوص دوت علشان ينفخ فيك الروح ويؤمر بأربع حاجات يكتبهم لك يكتب عليك يكتب خد بالك بقى رزقك وأجلك وشقي أو سعيد طب أنا ذنبي إيه في الموضوع ده هو كتب رزقه قليل وأنا طلعت لقيت نفسي فقير ماليش ذنب كتب أجل إن أنا هعيش 20 سنة مش هكمل وبعدين يعني وهموت أنا ذنبي إيه وكتب شقي أو سعيد طب أنا عملت إيه؟ آه هنا بقى الحتة اللي عايزين نعرفها كويس قوي هو ربنا لما أمر لما أمر الملك أنه يكتب الحاجات ديت خصوصا حتة شقي أو سعيد سيبك من الرزق وسيبك من الأجل تعيش سنتين تعيش 100 تعيش مش فارقه كتير يعني طالما انت بتعبد ربنا وكويس مع ربنا الحمد لله ما تفرقش معاك بقى تعيش قليل تعيش كتير طبعا يهمك قوي انك تعيش اكتر ليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله جميل لكن انا ذنبي ايه في ان الملك كتب شقي او سعيد دي الحته اللي صاحبنا بيقول عليها بقى بالله عليك ركز والله العظيم دي اهم نقطه في الدار الاخره شقي او سعيد ما دام ربنا كتب اهل الجنه خلاص اتكتبوا اتكتبوا اه اتكتبوا واهل النار اتكتبوا يقينا اتكتبوا طب انا اعمل ايه طب انا اذا كنت ما بصليش يبقى ربنا كتب عليا الشقاء يبقى انا مش هصلي لو انا مش محجبه ربنا كتب عليا كده انا مش هتحجب يبقى ففيما العمل اعمل ايه خلاص هسلم امري لله وخلاص وهبعد عن الطاعه وربنا اكيد كتبني شقي اقول لك لا خد بالك اخويا وحبيبي ربنا امر الملك وركز معايا بالله عليك عشان الموضوع ده- مو- مو- الجزء ده مهم جدا جدا يعني ربنا امر الملك يكتب ان انت شقي او سعيد هذا م- ال- هذه الكتابه مبناها مبناها خد بالك وركز معايا مبناها على العلم وليس على الجبر والله لا تحفظ الكلمة دي مبنى الموضوع ده الكتابة اللي اتكتبت عليك ديت شقي أو سعيد ده على- من باب علم الله فيك وليس من جبر الله عليك يعني ايه الفرق بين العلم والجبر يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم يقينا ركز معايا اخويا وحبيبي وركز معايا اختي الفاضله ربنا يعلم يقينا ان فلان الفلاني او فلانه الفلانيه لما هيجي الدنيا وتعرض عليه كل اسباب الهدايه وكل السبل اللي توصله للجنه وهو مرتاح وبدون اي مؤثرات خارجيه هتتعرض عليه اسباب الهدايه كلها فهيرفضها بمزاجه محدش هيقول له اوعى تصلي محدش هيقول له او لا اوعى تتحجبي لا بمزاجه هو هيقول انا مش عايز اصلي هو اللي صلوا خدوا ايه ده انا اعرف ناس كتير بيصلوا ومش كويسين ده انا اعرف بنات محجبات ومش كويسات ده انا ده انا واخد بالك بمزاجه هيرفض كل اسباب الهدايه فعشان كده ربنا كتب ان هو من اهل النار لكن ربنا ما أجبروش ما قالوش أنت لازم تكون من أهل النار كن من أهل النار ده حصل يا جماعة؟ لا ما حصلش حاشا لله ربنا ما يعملش كده يبقى إذا الكتابة دي مبناها على العلم وليس على الجبر إن ربنا ما أجبرش العبد إن هو يكون ضال ما أجبرش حد إنه يسرق ما أجبرش حد إنه يترك الصلاة ما اجبرش واحده تمشي عريانه ما اجبرش واحد يروح يزني ما اجبرش واحد يروح يسرق ويرتشي ويتعامل بالربا ما اجبرش حد على اي معصيه يا جماعه الخير انما هذا مبناه على العلم العلم علم الله علم انكشاف اللي هو بيقولوها العلماء ايه علم ما كان خد بالك ركز معايا علم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون يبقى ربنا يعلم الماضي والحاضر والمستقبل واللي مش موجود اصلا لو كان موجود كان هيحصل فيه ايه واضح يا اخويا وحبيبي يبقى ربنا لما حكم على فلان الفلاني من اهل النار ربنا ما اجبروش لا ده ربنا في علمه علمه الازلي علمه الازلي عارف ان فلان الفلاني لما هتتعرض عليه اسباب الهدايه هيقول مش عايزها لما يتعرض عليه الجنه يقول مش عايز لما يتعرض عليه الحج يقول الله يعني م م مش الله الغني مش عايز حاجه زي كده آه، لما يتعرض عليه ال- اي خير يقول مش عايزه يعني اعملها لله فهيرفض كل اسباب الهدايه وفي العكس بقى يعلم ان فلان الفلاني لما هيجي الدنيا ويكبر ويتعرض عليه كل اسباب الهدايه هيقبلها كامله وهيعيش على طاعه ربنا فعشان كده كتبوا من اهل الجنه بالله عليك يا مسلم ربنا ظلم ده اللي هو اللي هيخش النار لا طبعا طب ربنا حاب دوت وجامله اللي هو هيخش الجنه ابدا كل ما في الامر ربنا يعلم علم انكشاف علم ان الفلان ده هو هيرفض الهدايه وفلان ده هيقبل الهدايه فكتب ده من اهل الجنه وكتب ده من اهل النار بس واضح عشان كده اهو حته ايه فمن اصابه من ذلك النور مش معنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى حرم ده من النور لا اللي هو ايه اللي هو عرض نفسه للنور هو مش في قيام ليل في ناس بتعرض نفسها لنفحات الله ورحمات الله وفي ناس لا يمكن ما بتفكرش ابدا انها تفكر مره تقوم تصلي ركعتين قيام ليل ربنا امر ده ينام وامر ده يصحى ابدا حتى كل ما في الأمر ده خد بالأسباب لأن ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين أسألك سؤال سؤال أو أنت تسألني السؤال ده قول لي طب إيه المطلوب لما أنا أعرف الأحاديث دي أن ربنا خلق خلق للجنة وخلق خلق للنار وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في في النار ولا أبالي أنا إيه المطلوب مني المطلوب منك ثلاث حاجات إيه هم أخويا وحبيبي أول حاجة تحسن الظن بالله بالعكس ده انا خد بالك عايز اقول حاجه ده انت لما تعرف ان ربنا خلق خلقا للنار وخلق خلقا للجنه انت تقول ان شاء الله اكيد ان شاء الله ربنا برحمته كتبني من اهل الجنه انا هشتغل بشغل اهل الجنه عشان اخش الجنه واضح يعني المساله دي مش مفروض ترجعك لورا لا بالعكس ده تقدمك لقدام هديك مثال بسيط خالص وسامحني يعني ولله المثل الاعلى وهو يعني سبحانه وتعالى يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لو إني أنا مدير مدرسة وقلت أنا كتبت في الكشف عندي بناء على علمي بكل الطلاب اللي عندي أنا كتبت أسماء الناجحين وأسماء الساقطين فجاء واحد يسألني أنا مين فيهم يا أستاذ هو أنا ساقط ولا ناجح مش هقول لك مش هعرفك هتعرف بعدين هل ده يدعوني أنا كطالب هل يدعوني أنا كطالب إن أنا أقول خلاص سيادة الناظر كتب أسماء الناجحين وأسماء الساقطين فأنا خلاص هعتبر نفسي ساقط ومش هذاكر بالله عليك ده كلام منطقي قول لي طبعا ده اللي يعمل كده يبقى مجنون امال ايه المطلوب منه المطلوب منه يذاكر يذاكر ويحسن الظن ان شاء الله ويقول ان شاء الله هنجح وربنا لا يضيع اجر من احسن عملا صح كده طب ولله المثل الاعلى ربنا بعلمه بعلمه بعباده معقولة يعني علم الناظر بالطلبة هيكون أعظم من علم الملك جل وعلا بعباده حاشا لله فعلم الله بعباده إن, إن فلان وفلان هيخشوا النار لأنهم هيرفضوا أسباب الهداية وفلان وفلان هيخشوا الجنة لأنهم هيقبلوا أسباب الهداية لكن الميزة إيه؟ أنه لم يعلم أي عبد بمصيره هي دي الحتة الحلوة افهم معايا الحتة الجميلة دي ربنا ما عرفش حد فينا مصيره ايه لا تقول لي معلش الكلام ده برضو محتاج مراجعة كده يعني ايه يعني هو مش ربنا قال للنبي يبشر بعض الصحابة بالجنة ايوة دي استثناءات انا بتكلم على عامة البشر عامة البشر في ناس نزل فيهم قرآن ان هم من اهل الجنة في ناس نزل فيهم احاديث اخبارهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هم من اهل الجنة لكن انا بتكلم في عامة المسلمين عامة المسلمين او عامة البشر عامة البشر ربنا لم يخبر أحدا أحدا أنه من أهل الجنة ولا من أهل النار ولذلك كان عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة ولا نحكم على معين بأنه من أهل النار واللي يقول حاجة غير كده يبقى بيتألى على الله فاكر حضرتك الحديث اللي رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك رجلين متوخيين من بني إسرائيل وكان واحد مجتهد والتاني مذنب فكان المجتهد يمر على المذنب ويقول له أقصر أقصر فالتاني يقول له خليني ورب لحد ما مر عليه مره قال له قال له والله لا تدخل والله لا يدخلك الله الجنه او والله لا يغفر الله لك. يقول له الحديث ابو هريره والله لقد قال رجل كلمه او بقت عليه دنياه واخرته. يا سبحان الله. فلما اجتمع عند الله قال جل وعلا للمجتهد أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا اذهبوا به إلى النار ثم نظر إلى المذنب وقال اذهبوا به إلى الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس زيادة عند مسلم حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فعمل بعمل أهل النار فدخل النار وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة فإنما الأعمال بالخواتيم زيادة البخاري يبقى الراجل كان قدامنا الله أكبر العالم العابد الخاشع الورع التقي النقي ورغم ان هو من أهل النار وإحنا حاكمين عليه أنه من أهل الجنة أو إحنا بنتخيل أنه من أهل الجنة والراجل التاني كان فاسق قدامنا بيشرب خمر وبيمشي مع نساء وبيعمل بلاوي سودة ورغم ذلك يختم له بخاتم أهل السعادة ويخش الجنة واضح المعنى الجميل ده إن ما تعرفش خواتيم الإنسان ولا يعلم خاتمة الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك ورد بقى في الرواية بتاعت مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان أو لا يدخله الله الجنة فقال جل وعلا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك واضح المعنى أنا عمال ببسط لك الموضوع لأن الموضوع أنا عارف إنه موضوع شائك هو ربنا كتب عليا إن أنا ما أصليش ده الناس بتحتج بالأمر دوت خد بالك بالقضاء ده في أمور الآخرة ولا تحتج به يعني بيحتجوا بالقدر على المعصية وده حرام أصلا يعني لو جيت لواحد قلت له إيه أنت عندك أولاد يقول لك لا أنا ما اتجوزتش قول له طب ما اتجوز إيه يعني ما اتجوزتش ما عندكش أولاد ليه هو يقول لك ما ينفعش لازم آخد بالأسباب لازم أتجوز عشان يبقى عندي أولاد وتقول لواحد عندك فلوس يقول لك لا ما ما بشتغلش طب ايه يعني ما انت ممكن يبقى معاك فلوس من غير ما تشتغل لا يا اخي لازم اخد بالاسباب لازم اشتغل علشان ايه يبقى معايا فلوس من جد وجد واخد بالك اه ومن زرع حصد ومن طلب العلا سهر الليالي طب تعالى بقى الواحد ما بيصليش قول له ما بتصليش ليه يقول لك والله يا ابني اصل ده كله ربنا مقدره اصل اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين خد بالك لو ربنا عايزنا نصلي كان خلانا نصلي طب اشمعنى احتجيت بالامر دوت على المعصيه ولم تحتج بامر ده على ايه على حياتك على امور الحياه لا لا لا يبقى دي نقره ودي نقره يبقى انت بتتعامل بقى بمليون معامله واضح المعنى تيجي تقول لفلان تقول لي تقول له ايه عم الحاج هو انت وقعت عملت المعصيه الفلانيه يقول لك يا ابني اللي مكتوب على الجبين لازم تشوف العين ربنا قدر ان انا اقع في الزنا فوقعت في الزنا ربنا قدر ان انا ارتشي فارتشيت ربنا قدر ان انا اطلع حرامي بقيت حرامي يعني ربنا ما بيقدرش علينا غير الاشياء الوحشه حاشا لله سبحانه وتعالى طب ما شفناش واحد قام وراح متصدق بكل امواله فلما جينا نساله عم الحاج حضرتك تصدقت بكل اموالك ليه قال لك يا ابني اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين ربنا قدر ان انا اتصدق بكل المال ده فتصدقت بيه اديك مثال بسيط حلو او واضح يعني واحد بيقول وتقول له ما بتصليش ليه فبيقول لك والله ربنا مقدر واللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين ربنا مقدر ان انا ما اصليش فاصبر ما صليتش فانت استلفت من الراجل اللي ما بيصليش دوت 5000 جنيه فسلفك طلع جدع فسلفك 5000 جنيه فلما جه عند وق- وقت الدفع الفلوس فجاي بيقول لك فين ال 5000 جنيه فانت قلت له والله يا اخي اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين والله يا ابني لو ربنا مقدر أنا ادفع لك ال 5000 اه والله يا مدني كده لو ربنا مقدر ان ادفع لك ال 5000 كنت دفعتهم بس يا ابني خلاص اللي مكتوب على الجبين لازم والله العظيم يقوم يجيب كرشك يعني يعني لا يمكن هيسيبك هيقتلك برغم ان هو مؤمن بالقضاء والقدر في الحياه ديت لكن سبحان الله هي المساله مساله ايه؟ اهواء ومزاج واحده مش لابسه الحجاب مش لابسه الحجاب ليه؟ تقول لك اه الحجاب في القلب والله ربنا لما يريد الله اكبر هتلاقيني لابسه نقاب وبصلي قيام ليل و و يعني انت عايزه تقول ان ربنا ما ارادش ليك الطاعه واراد ليك المعصيه ده سوء ظن بالله يبقى المطلوب مني ايه يا اخويا وحبيبي في المساله ديت انت تقول ربنا كتب على الشقاء ربنا ما كتبش الشقاء على حد بتقول لي ما هو الحديث بيقول هؤلاء في الجنه ولا ابالي هؤلاء ما انا قلت لك ده علم الله مش مش الجبر ربنا بيقول انا انا في علمي ان فلان لما هيجي الدنيا مش هيرضى يهتدي هو اللي هيرفض وعلمي ان فلان لما يجي الدنيا هيهتدي هو اللي عايز انما مش ربنا اكبر فلان وقال يا فلان انا بجبرك انك تبقى من اهل النار ويا فلان انا بجبرك تخ- تخش الجنه حاشا لله ربنا ما يعملش كده حاشا لله يبقى اول حاجه حسن ظن بالله ان ربنا محال لا يتصور في حقه الظلم ابدا بحال من الاحوال ربنا ما يظلمش هو ما حبيبي اخويا وحبيبي والله العظيم احنا لو قعدنا الليله كلها في الكلام ده اقسم بالله هيبقى مكسب لينا ان احنا نفهم المساله ديت والقضيه ديت وان شاء الله وضوح القضيه ديت هتتوب الاف المسلمين اللي هم بيقولوا ايه بيقولوا لا احنا ربنا كتب علينا كده هو ربنا كاتب عليا هو ربنا ربنا مش هديني شوف بيقول ايه وانا بنقل لك كلام الناس عياذا بالله إن ربنا مش هديني ربنا لو عايزني اصلي كان خلاني صليت ربنا لو عايزني ابر امي كان خلاني ابر امي وابويا لو عايزني ابقى امين كان هيخليني ابقى امين وهكذا كلام الناس اللي بتقوله لا حسن ظن بالله ان ربنا لا يتصور في حقه الظلم ابدا هو يعني ايه الظلم الظلم في الشرع يعني مجاوزه الحد طب والظلم في الشرع الظلم في اللغة عفوا الظلم في اللغة مجاوزة الحد والظلم في الشرع هو مجاوزة الحد الشرعي الله ده كلام جميل قوي طب هو مين بقى اللي حد لل- لله عز وجل حدا لا يتجاوزه واضح المعنى الظلم مجاوزة الحد وفي ال- وفي الشرع مجاوزة الحد الشرعي يبقى الظلم مجاز الحد الشرعي طب من الذي حد لله حدا حتى لا يتجاوزه ده ربنا لا يسأل عما يفعله وهم يسألون وقال جل وعلا يا عبادي كما عند مسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا اوعى حد يظلم حد ابدا يبقى اول حاجه لا ي... لا يمكن ان حد يتصور ان الله عز وجل ي... ي... يقع في حقه الظلم ان هو يظلم حد ابدا طيب الحاجه الثانيه انك تعلم يقينا ان الله عز وجل لا يريد لك الا الخير قال جل وعلا والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما وقال جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما بالله عليك ركز معايا في الآية كده ما يفعل الله بعذابكم هيستفيد إيه ربنا من عذابكم يا مسلمين إن شكرتم وآمنتم ده من رحمته إنه مش ييسر لك أسباب الهداية ده, ده سبحانه وتعالى يسر لك كل أسباب الهداية وأبعد عنك كل أسباب المعصية يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل لك الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر يعني عملت عمره عندك 20 سنة وعملت عمره عندك 70 سنة يتغفر لك كل الصغائر والكبائر تحتاج إلى توبة يا خبر أبيض 50 سنة يتغفروا بعمره وعمره آه شفت قد ايه؟ طب والحجة وحجة مبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم عايز أكتر من كده يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ينادي على عباده هل من تائب يت... هل من تائب يتوب ف... يستغفر فأغفر له هل من سائل يسألني فأعطيه هل من داع يدعوني فأجيبه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له إلى أن يطلع الصبح قل لي بربك ربنا هيستفيد إيه من عذابك خلي عندك حسن ظن بالله الحاجة الثالثة المهمة قوي ده أنا عايز أحكي لك قصة حلوة قوي قبل ما أخش على الحاجة الثالثة ديت قصة اتنين من السعودية أخ سعودي نام فشاف في المنام رؤية إن حد بيقول له روح لفلان الفلاني اللي ساكن في نفس المنطقة اللي هو ساكن فيها وخده واطلع بيه عمره ف وهو بقى ما عرفش فلان وفلان ده ما عرفش نمره تليفونه وقال له نمره تليفونه في ال... في ال... في الرؤيه فقال للشيخ من المشايخ قال له يعني ما تهتمش لحد ما يجيلك رؤيه دي مره واثنين وثلاثه يعني لعل وعسى يعني فجه في الليله الثانيه برضه جاله برضه حد في المنام قال له روح لفلان الفلاني وخد وادي العمره وادي نمره تليفونه جاله ثلاث ليالي ورا بعض فراح قال للشيخ قال له خلاص يا ابني انت حفظت نمره التليفون قال له حفظتها قال له اتصل عليه وروح له فاتصل عليه السلام عليكم فلان حضرتك اسمك فلان قال له ايوه قال له طب عايز اقابل حضرتك راح قابله قال له والله جاني هاتف في المنام ثلاث ايام ورا بعض اني اخد حضرتك واروح عمره قال له عمره مين ده انا عمري ما سجدت لله سجده هروح اعمل عمره قال له معلش لعل وعسى انا عايزك نروح مع بعض عمره وان شاء الله وربنا يكرمنا ويكرمك وكده قام طالع معاه الراجل وافق راح معاه العمرة وراح هناك وبعد ما خلصوا العمرة وحلق راسه آه فقال له بقى الراجل هو ما كانش بيصلي بقى قال له طب يعني استاذنك تسيبني بس قبل ما نركب العربيه ونمشي ونروح يعني سيبني بس صلي ركعتين لعل وعسى ما اقدرش اجي الحرم مره ثانيه ويمكن ما اعرفش اجي هنا المكان الطاهر ده فصلى ركعتين وفي اخر سجده فاضت روحه الى بارئه فالشاب راح متصل باسرته في البيت آه الحقونا حصل كذا كذا كذا ويعني وزوجي توفي وكده والموضوع حصل كذا فراحت الاسره عشان يعني المهم غسلوه آه بماء زمزم وصلي عليه في الحرم ودفن بمكة رجع بعد كده هذا الرجل سأل زوجة الراجل ده قال لها زوجي كان بيعمل ايه يعني الراجل ده ختم له بخاتمة أهل السعادة ميت وساجد وفي بيت الله الحرام ده شيء يعني فوق الخيال وهو ما كانش بيصلي قالت له فعلا هو ما كانش بيصلي وكان مقصر جدا جدا في الصلاة لكن هو كان في حاجة كان بيعملها قد تكون هي دي سبب حسن الخاتمة قال لها ايه قالت له أسرة فقيرة بجوارنا كانوا مش لاقيين وكان والدهم توفي وسب أطفال يتامى فكان يكفل هؤلاء الأطفال اليتامى وكل يوم زي ما بيجيب في بيته بيجيب في بيت هؤلاء الناس يحط لهم الحاجات على باب البيت ويخبط ويمشي على طول حتى لا ينظر حتى إلى هذه المرأة فسبحان الله فيبقى عندك حسن ظن بالله ثالث حاجة أخوي وحبيبي الأخذ بالأسباب اسمع الحديث العجيب حديث قنبلة قال جل وعلا من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة الله هو مين اللي محتاج مين يا شباب احنا اللي محتاجين ربنا ولا ربنا اللي محتاجنا طبعا احنا اللي محتاجين ربنا ورغم ذلك ربنا من رحمته لأنه ودود سبحانه وتعالى بيقول من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا لو كتب عليك الشقاء ما كانش يتقرب منك أبدا أخوي وحبيبي لو كتب عليك الشقاء ما كانش بسط لك يده بالليل يتوب مسيء النهار ما كانش نزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ما كانش قال إلا ما كانش قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما لو ما كانش رحمته لو كان كاتب عليك الشقاء ما كانش فتح لك كل أبواب الرحمة كل أبواب المغفرة واضح المعنى الجميل ده فما يجيش بقى حد بعد الكلام ده كله يقول لا لا لا لا أنا مش هصلي لأن ربنا كتب علينا ما أصليش لا أخويا حبيبي أنت مخير قوم وصلي وتغلب على نفسك وعلى شيطانك واوعى ينضحك عليك بعد النهارده قوم وصلي واسجد بين يدي الله وربنا هيكرمك ان شاء الله ما تقوليش انا مش لابسه حجاب علشان ربنا مش عايزنا نلبس حجاب لا ربنا يريد الله عز وجل بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ده الشيطان هو اللي عايزك تبقي كده ونفسك هي اللي عايزك تبقي كده والدنيا بتجرك وأصدقاء السوء اوعي ابعدي عن كل دوت والجأ إلى الله سبحانه وتعالى الحقيقه قبل الفاصل عايز أختم بس بحديثين كده في عجالة سريعة مدر معلش سبحان الله حديث رواه البخاري حديث عجيب جدا وأنا هتعمد نقرأه لك عشان بس تشوف الرواية بتقول إيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة فقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار يبقى مقعد في الجنة ومقعد في النار وهو ده السر خد بالك هو ده السر إيه يعني إن الإنسان ممكن يكون ليه يوم القيامة جنتان إن أنت ليك جنة جزء في الجنة مكان في الجنة ومكان في النار والكافر ليه مكان في الجنة ومكان في النار فإن مات الكافر على كفره ورث منزلك الذي في النار يبقى عنده منزلين في النار وانت تورث منزله اللي في الجنة يبقى عندك منزلين في الجنة واضح المعنى الجميل ده طيب إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل طب خلاص ما دام كل واحد اتكتب مقعده في الجنه ومقعده في النار نتكل بقى وما نعملش وكفايه علينا بقى الفرائض وخلاص واخد بالك و... او نسيب العباده حتى خالص ونتكل بقى على رحمه الله قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ النبي قول الرب العلي فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى أهي أخذ بالأسباب ربنا ما ظلمكش يا أخويا وحبيبي شوف ربنا ليه فأما من أعطى ابدأ أنت الخطوة من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا خد بالك شوف شوف المعنى جميل اه فاما من اعطى واتقى بيقدم اسبابه وصدق بالحسنى خد بقى الخير كله بفاء التعقيد بسرعه فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى الحديث الثاني رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس منفوسة أي نفس على وجه الأرض إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة فقيل يا رسول الله أفلا نتكل قال لا اعملوا ولا تتكلوا فكل ميسر لما خلق له فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة وده اللي يفسر لك إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له بقى الصحابي الجليل ربيعة, ربيعة لما النبي عليه الصلاة والسلام قال سلني شيئا ربيع قال أسألكم مرافقتك في الجنة يا رسول الله النبي ما قالوش برافو عليك أيوة كده أدي الهمة ولا بلاش لا قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة هنبدأ ونوصف رحلة الأشقياء بس كان لازم نجاوب على السؤالين المهمين دولت وأتمنى تكونوا استفدتوا منهم إن شاء الله وتعرفوا إن مفيش حاجة اسمها ربنا كتب على فلان من أهل النار وربنا كتب لفلان من أهل الجنة المسألة ليست جبر وإنما هي من باب العلم فخلي عندك حسن ظن بالله قول إن شاء الله أكيد ربنا كتبني من أهل الجنة واشتغل وأعمل بعمل أهل الجنة عشان نخش كلنا الجنة إن شاء الله يعني إن شاء الله فاصل قصير وألف مليون مرحب بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة أظن كان مهم جدا جدا جدا إن احنا نتكلم ونجاوب على السؤالين دولت عشان ما حدش يسأل عنهم مرة تانية ما فيش حاجة اسمها أنا مسير ولا مخير ما فيش حاجة اسمها أنا شقي ولا سعيد اعمل واشتغل وإن شاء الله هتجد رب رحيم ودود غفور شكور تواب ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما مهما بلغت ذنوبك وآثامك بالله عليك أبوس إيديك اتغير ابوس ايديك توب الليله دي ابوس ايديكم جميعا عايزين نتغير وعايزين نبقى احسن ناس علشان ربنا يرضى عنا ويجمعنا جميعا في الفردوس الاعلى تعالوا نشوف زي ما شفنا في الحلقتين اللي فاتوا رحله السعداء تعالوا ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب تعالوا نشوف الليله دي رحله الاشقياء قال صلى الله عليه وسلم نفس الحديث اللي احنا رويناه في الحلقتين اللي فاتوا حديث رواه احمد بسند صحيح وأورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1676 في عفوا في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم ده بقى النص الثاني من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن العبد الكافر وفي رواية الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ركز معايا حس بالرحلة وتخيل نفسك اوعى تتخيل نفسك من دولة ربنا عافينا فيك لكن تخيل نفسك واقف وشايف المنظر ده قدام عينيك نزل إليه من, الملا... من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معاهم أو معهم المسوح من النار مسوح بدل الأكفان مسح يتحط فيه الإنسان عياذا بالله يتحط فيه الروح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب يا الله يا رب استر علينا يا رب عيش معايا بقى الحديث بقى كلمة كلمة وإن العبد الكافر أو الفاجر لأنه قد يكون فاج قد يكون هذا الإنسان فاجرا وليس كافرا وقد يكون كافرا خد بالك ممكن يكون من عصاة الموحدين ولكنه رجل واقع في كبائر ومصائب ولم يتب منها وكان مصرا على الكبائر أو على المعاصي هذا الإنسان حاله عند الموت كما وصفه الحبيب المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان العبد الكافر أو الفاجر في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد طب ما كفايه يبقوا غلاظ وبلاش يبقوا جداد أو يبقوا جداد وبلاش يبقوا غلاظ الاتنين غلاظ القلوب والمناظر شداد البنية والقوة غليظ جدا ملائكة مخصوصة يا جماعة ربنا خالقها بهذه الخلقة عشان يتمم بها المهمة ديت دي مهمة لازم تتعمل فلا بد ليها من مواصفات انت لما تقعد تتخيل ملك خدت بالك يعني النسوة اللي شافوا سيدنا يوسف عليه السلام قلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم طبعا انتم متابعين دروس يوسف الأحلام على قناة بالنهار وشفتوا قد ايه بقى الوصف الجميل في حياة سيدنا يوسف وصفوه بأن هو ملك كريم ليه؟ لأنه يخطر دائما على قلب أي إنسان إن الملك صورة جميلة شكله حلو جدا فوق ما تتخيل حتى من بعض الناس يوصف واحد يكون جميل لك ما شاء الله ده كأنه ملك أو واحدة مثلا بتوصف زميلتها وتقول دي كأنها ملك فمزاج طبعا الملائكة ليسوا بأنثى خد بالك الشاهد في الموضوع إن الملك الصورة التي ترسخ في قلوب الناس أو أذهان الناس إن هو جميل جدا لكن في ملائكة لمهمات خاصة لهم مناظر مرعبة وقد يكون نفس الملك خد بالك احنا عايشين في دار الاخره انا عايز اخليك تقف على دقائق الامور عشان ما ابقاش انا ايه ما انا ممكن اخلص لك الدار الاخره دي في 10 حلقات احكي لك كلها والله العظيم ومخلصها لكن لا انا عايزك تعيش بقلبك خد بالك ان ملك نفس الملك ممكن يكون في اجمل صوره تخطر على او لا تخطر على قلب بشر وقد يكون في اقبح صوره لا تخطر على قلب بشر هو هو نفس الملك زي مين زي ملك الموت وزي الملائكة التي تسبق ملك الموت ملك الموت حينما يأتي للعبد المطيع يأتي له في أجمل وأحلى وأبهى صورة صورة أول ما تشوفه كده تعرف أنت داخل الجنة ونفسه هو هو نفسه ملك الموت حينما يأتي للعبد الفاجر أو الكافر يأتي بصورة مختلفة تماما الملائكة دول اللي هيجوا برضو للعبد الفاجر قد يكونوا هم ملائكة مخصوصين للكفار والفجار وقد يكونوا بقول قد يعني أنا لم أقطع في هذه المسألة وقد يكونوا هم هم نفس ملائكة اللي بينزلوا للعبد المؤمن لكن يأتون للعبد الكافر بصورة أخرى هذا وارد وإن كان ال يعني ال الأحوط إن احنا نقول إن هناك ملائكة مخصوص للعبد المؤمن وملائكة مخصوص للعبد الكافر وملك الموت هو العامل المشترك في هذه المسألة هو الذي يأتي للمؤمن وللكافر يقبض روح هذا وروح هذا فإذا نزل العبد الكافر أو الفاجر ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب عشان كده بقول لك لازم نتوب الليلة دي لازم تلحق تكتب شهادة ميلادك الليلة دي لازم تلحق ترجع لربنا الليلة دي لازم تلحق نفسك واوعى تقول زي ما قلت لك اوعى تقول ربنا كتب علي لا ربنا ما كتبش على حد الشقاء ابدا ابدا انما ربنا وصف او اعلم يعني او او قال فاهم ازاي ان هؤلاء في الجنه ولا ابالي ولا, ولا في النار ولا ابالي هذا من باب العلم وليس من باب الجبر ومن رحمه ربنا انه لم يخبر احدا انه من اهل الجنه ولا أنه- ولا انه من اهل النار خدت بالك باستثناء برضه يعني الملائكه طبعا باستثناء ال ال الانبياء وبعض الصحابه عالم انه من اهل الجنه لكن ما نقدرش نقطع لمعين انه من اهل الج- النار او انه من اهل الجنه فينزل إليه ملائكة غلاظ شداد غلاظ شداد وفوق ده كله كمان يعني مش كفاية غلاظ لا وسود الوجوه معهم مسح من النار المسح من النار زي في المقابل لما جم للعبد المؤمن جاءوا إليه إيه؟ بكفن من الجنة وحنوط يعني عطر من الجنة يبقى كفن من الجنة معطر بعطر من الجنة عشان ياخدوا فيها روح المؤمن فإذا ما صعدت روح المؤمن صدر منها أجمل وأطيب ريح مسك في الكون ده كله فإذا وجدها الملائكة قالوا روح من هذه ما أجمل هذا الريح روح من هذه فيكون روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كانوا يسمونه بها في الحياة الدنيا إنما العبد التاني بقى تأتي الملائكة غلاظ شداد سود الوجوه يا رب سلم يا رب يا رب سلم واحفظنا يا رب سود الوجوه معهم مسوح من النار بالله عليك لو واحد فاجر أو كافر أو عاصي ومصر على المعصية وهو في لحظات الموت والملائكة نازلين عليه غلاظ شداد ومش واحد ولا اتنين ولا ألف ده مد البصر مد البصر يا جماعة أعداد لا تخطر على قلب بشر وهو إيه ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون هو بس اللي شايف محدش شايف غيره شوف المنظر عامل ازاي منظر بشع سود الوجوه هو شايف ملائكة نازلة غلاظ شداد سود الوجوه معهم مسح من النار خلاص هو عرف إن أهل- انه من اهل النار هو عرف الكتاب اتقرا من عنوانه خلاص عرف انه من اهل النار فيجلسون منه مد البصر طب ما يظهر له واحد او اتنين او تلاتة وكفايه كده يعني هو لازم الكل لا لازم الكل وشوفهم كلهم بتلك الخلقة الغليظة الشديدة وهذا السواد والمسوح مقدمة أمامه ب- بتلهب عياذا بالله طالع منها صهد النار ثم يجيء ملك الموت إيه ثم ديت ثم ديت علماء اللغة بيقولوا لفظ يفيد التعقيب مع التراخي يعني يفضل الرجل يعذب بهذا المنظر البشع منظر ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم مسح من النار ويفضل باصص لهم وبص له فترة طويلة قد تمتد ساعة ساعتين ثلاثة فترة الحشرجة وقد تمتد يوم أو يومين أنا رأيت رجل في حشرجة الموت قعد أسبوع كامل أسبوع كامل وكان من أهل الخير وليس من أهل الشر كان رجل محفظ قرآن لكن يشدد على العبد المؤمن عند الموت لو تبقت ليه ذنوب عشان يلقى الله عز وجل وليس عليه ذنب واحد وده من كمال رحمة ربنا وقد يشدد على عبد آخر لأنه إنسان فاجر وعاصي وكافر و فيشدد عليه لأن ذنوبه لسه ما خلصتش ويفضل يعذب برضه فشوف المنظر يفضل باصص للملائكة دولت وهم باصين له لحد ما ينزل ملك الموت عليه السلام فيجلس عند رأسه وينادي إن ده اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت لو إني إنسان منتظر نتيجة ثانوية عامة أو كلية أو رسالة ماجستير أو دكتوراه وبينادوا بالأرقام وجه قبل الرقم بتاعه برقمين فحط ايده على قلبه يا رب استر يا رب يا رب استر يا رب وفجأة نادوا رقم ان هو ناجح طبعا فرحة الدنيا لو نادوا رقم ان هو ساقط او تغاضوا عن رقم وسط ناجحين يعرف انه ساقط من خلالها سواد الدنيا كله هيجي في وشه بحس ان الدنيا كلها اسودت تخيل ده بقى المسألة بقى مش مسألة ثانوية عامة ولا شهادة دي جنة أو نار جنة أو نار نار أوقد عليها ألف عام حتى ابيضت وألف عام حتى احمرت وألف عام حتى اسودت فهي الآن السوداء قاتمة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من سبعين جزءا من نار الآخرة قالوا يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا لكافية قال أجل ولكنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها فتخيل حضرتك ربنا يعافينا ويعافيك يا رب يا رب عافينا يا رب تخيل بقى هو قاعد او نايم على فراش الموت وباص شايف قدامه ملائكه بالمنظر الصعب ده وجه ملك الموت جلس عند راسه هو قاري الكتاب من عنوانه لكن بقى كملت بقى فملك الموت نادى عليه يا ايتها النفس الخبيثه اي أيوة والله العظيم والله العظيم نفس خبيثه النفس اللي ما تحبش ربنا نفس خبيثة النفس اللي ما تطيعش ربنا نفس خبيثة بالله عليك أسأل سؤال أخويا وأختي وأبويا وأمي وابني وبنتي هو ربنا ما يتحبش بالله عليك رد عليا ربنا ما يتحبش طبعا يتحب عمرك فكرت كده تقعد وتجيب أجندة وتكتب نعم ربنا عليك اكتب كده ودون شوف نعم عليك قد ايه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة واحدة نعمة واحدة ما تقدرش تعدها عمرك شفت واحد بيدي الواحد جنيه جنيه صحيح كده بيقول له خد عد الجنيه ده ما هو جنيه ما يتعدش لكن ربنا بيقول لك النعمة الواحدة من نعم ربنا وهي نعمة لا تعد نعمة الإسلام مثلا انت لما تقعد تتخيل نفسك بلا إسلام تخيل تخيل نفسك ما انتش مسلم ربنا يعافينا ويعافيك تلاقي نفسك بتزني بتشرب خمر تاكل لحم خنزير تاكل حرام بتتعامل مع زوجتك أسوأ معاملة وممكن يكون محرم عليك في ديانتك المحرفة ان انت تتجوز فتروح تزني وما تتجوز وان انت تعيش حياتك كلها بلا ذكر وبلا طهارة ان انت تعيش حياتك كلها بعيد عن الله سبحانه وتعالى شفت بقى نعم نعم ربنا عليك في الإسلام بس انت نظيف طاهر صادق أمين وفي زوج ناجح ابن ناجح أب ناجح رجل مشارك في نجاح المجتمع ونجاح هذا الدين بتوصل دعوة بتنفع الناس خيركم من تعلم القرآن وعلمه أحب العمل إلى الله سرور تدخل على مسلم بتدخل السعادة على الدنيا كلها كنتم خير أمة خرجت للناس تدعو الناس كلهم لدين الله سبحانه وتعالى أنت مسلم نعمة واحدة ما تقدرش تعدها أكيد الإنسان اللي ما يحبش ربنا واللي ما يطيعش ربنا أكيد إنسان خبيث أكيد فعلا إنسان خبيث عشان كده بقول يلي ما بتصليش يلي لحد النهارده وعمال أقول لك كل حلقة يلي ما بتصليش يلي لسه ما لبستيش حجاب يلي بتعق أمك وأبوك يلي بتاكل حرام يلي بتظلم الناس يلي بتأذي البشر يلي بتشهد شهادة الزور يلي بترتشي يلي بتكذب يلي بتاكل حرام يلي بتسرق إمتى هتتوب ما فكرتش انت متخيل نفسك هتفضل قاعد كده وعايش وانت متمتع بايه اصلا في الدنيا هي الدنيا كلها على بعضها متاع الغرور كما وصفها الرب الغفور جل وعلا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال صلى الله عليه وآله وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع قال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر قال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء يعني أنت في المجمل إيه اللي في الدنيا متمتع بيه أي متعة ناقصة ومنغصة ويوم متعة ويوم حزن ويوم فرح ويوم زعل ويوم صحة ويوم مرض ويوم شباب ويوم كبير ويوم ت- يعني دنيا دنيا ليس فيها أي شيء من الكمال إنما الكمال يكون في جنة الرب المتعال سبحانه وتعالى يبقى أنت لما تقعد تفكر كده في حياتك متعة إيه اللي أنا بتمتعها ده 18 شاب يا جماعة شاب وبنت تسع بنات وتسع شباب عايشين في الزنا وفي الحرام مع بعض عياذا بالله اتعرض عليهم أسباب الهداية رفضوها ناس كلموهم ذكروهم بالله رفضوا أصحابهم في الجامعة قالوا لهم حرام اللي بتعملوه يا جماعة اتقوا ربنا قالوا انتوا موضة قديمة ودقة قديمة راح عشان يتفسحوا في يوم من الأيام في حمام سباحة ال 18 شاب وبنت لبسوا المايوهات ونزلوا الحمام واخدين معاهم كاسيت كبير كده ومعاه بقى احدث الاغاني للمطربين اللي بيحبوهم واخد بال حضرتك ونزلوا حمام السباحه وموصلين السلك بتاع التسجيل في مشترك موصلينه بالكابينه اللي قدام حمام السباحه فواحد فيهم بيقول لهم طب يعني احنا بنلعب في الميه وكده و- وبنهز- وبنهزر وكده ما حد يولع لنا التسجيل ده والناس بتاع مزيكا ونرقص في الميه بالمره دخل يولع لهم التسجيل قدر ربنا سبحانه وتعالى ان الشاب وهو بيحط ايده على الزرار حط ايده ورا الزرار خد بالك فالتسجيل وهو بيرجع ايديه كده اتحشر مع اصبعه وراح نازل في الميه اتكهربت الميه كلها وماتت 18 واحد في دقايق تخيل ماتوا هم عراه وهم في معصيه وهم في كبيره من الكبائر هل ربنا كتب عليهم الشقاء ولا هم اللي اختاروا الشقاء واضح المعنى فقال لي ما بتصليش ابوس ايدك صلي يا اللي مش لابسه حجاب سامحيني مش قادر اقول ابوس ايديكي بس بالله عليك صلي بالله عليك البس حجاب يا اللي بتعوق امك وابوك اهم جنبك بوس ايديهم ابوس ايديك ابوس ايديك بوس ايديهم يا اللي بتاكل حرام توب الى الله سبحانه وتعالى والله ربنا ما بيبارك ربنا مش بيبارك في الحرام ابدا ابدا يا اللي هاجر امك وابوك واخوك وخالتك وعمتك وقطع رحمك اتقي ربنا يا اخي وبعد الحلقه ارفع سماعه التليفون وصالحهم وروح الصبح بوس ايديهم وهات لهم هديه اتقي ربنا اتقي ربنا الدنيا مش مستاهله ان احنا نعمل في بعض كده ده في لحظة في لحظة تلاقي نفسك نايم وملائكة غلاظ شداد والله العظيم تتمنى في اللحظة دي أقسم بالله تتمنى في اللحظة دي إن أنت تفدي نفسك بكل ما تملك بكل أموالك شوف كل ما تملك تتمنى تفدي نفسك بكل ما تملك من أجل إن أنت إيه إن أنت تخلص من المشهد ده لأنه مشهد ما هوش عادي مشهد بشع مشهد فظيع جدا لا يخطر على قلب بشر مين يتمنى الكلام ده انا عن نفسي والله اقسم بالله ما اتمنى لك هذا المشهد ابدا تعال نرجع للحديث بسرعه كده عشان يعني دقيقتين ثلاثه كده وندعو بقى قال صلى الله عليه وسلم فتفرق فتفرق في آه، فتفرق في جسده الروح لما يجي ملك الموت يقول يا ايتها النفس الخبيثه اخرجي الى سخط من الله وغضب يا الله طب ما كفايه السخط لازم الغضب اه سخط وغضب الاثنين لما يجتمعوا يعني معناها هتتعذب هتشوف حاجات انت ما كنتش تتمناها ولا تتمنى ان حد في الدنيا يعذب العذاب ده قدامك فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد ابدا يلي متخيل ان انت تقدر تعمل اللي انت عايز تعمله في الدنيا دي كلها الله عز وجل اقدر عليك من قدرتك على من تظلم قال صلى الله عليه وسلم فتفرق في جسده الروح اول ما ملك الموت يقول يا ايتها النفس الخبيثه اخرجي الى سخط من الله وغضب شفت بقى عند المؤمن كان بيحصل ايه كان عند المؤمن كانت الروح بتخرج كده كما تسيل القطرة من في السقاء الله رايحة للقاء ربنا سبحانه وتعالى فرحان سعيد من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه لكن هنا كره لقاء الله فكره الله لقاءه شفت اللي يحصل ايه أول ما ملك الموت يقول أيها الناس الخبيثة خروجي إلى سخط من الله وغضب الروح مش هتطلع الروح هتروح متفرقة على العروق والأعصاب والشرايين والمسام بتاعت الجلد في كل حتة تروح لابدة في كل حتة في الجسم فملك الموت لا يعجزه شيء لأنه ملك هيحصل إيه بقى؟ ملك الموت هينتزع الروح دي إزاي؟ في طريقة محددة وصعبة جدا وقاسية جدا هتحصل لما ملك الموت ينتزع هذه الروح إيه هي الطريقة ديت وهتحصل إزاي؟ ده اللي إحنا هنعرفه في الحلقة القادمة يعني فاضل دقائق بسيطة إني داع فأمن من قلبك اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب العالمين أسألك يا الله أسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا اجعله الوارث منا اجعل ثأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا انصرنا على القوم الكافرين نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونعيما لا ينفد ومرافقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك يرضيك عنا اغفر يا غفور ارحم يا رحيم تب علينا يا تواب تب علينا يا تواب يا رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار أغث إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب إنهم جوعى فأطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم برحمتك يا أرحم الراحمين نجح الله طلاب المسلمين نجح طلاب المسلمين نجح طلاب المسلمين اشف مرضى المسلمين ارحم موتى المسلمين اهد عصاة المسلمين اهد عصاة المسلمين لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور برحمتك يا رب العالمين قنا عذابك يوم تبعث عبادك استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم ارحمنا جميعا ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت ارحمنا إذا أورينا ارحمنا إذا أورينا تحت التراب انصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك فإن لم تغفر وترحم يا رب اجعلنا من أهل السعادة ولا تجعلنا من أهل الشقاء تب على كل عاصر الليلة يا ربنا تب على كل عاصر الليلة يا ربنا يا رب تب علينا جميعا يا رب يا رب خذ بنواصينا إليك يا أرحم الراحمين يا غفور يا رحيم يا تواب يا ودود يا ودود يا ودود ارحمنا يا رب بيض وجوهنا يوم العرض عليك آنس وحشتنا في قبورنا وارحم غربتنا ثبتنا عند السؤال اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اسكنها من حوض اسكنها من حوض نبي محمد جنة الأريد لا نظمأ بعدها أبدا أجمعنا في الجنة مع النبي وصحبه إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة أمثالنا إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة أمثالنا أتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مثرة ولا فتنة مضمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته